يسر شركة أندروفون أن تقدم لكم باقة من عظات نيافة الحبر الجليل المتنيح الأنبى يؤنس أسقف الغربية طالبين أن تكون بركة لسامعيها بصلوات أبينا وسيدنا صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث
بحلول صوم الأربعين المقدس وقد اعتدنا أن نقيم هذه العظات والمحاضرات في أحاده السبعة ونرفع قلوبنا إلى الله الذي احبنا وفدانا ودعانا الى مجده الابدي في المسيح يسوع كل حين ان يبارك هذه الكلمات وان يجعلها لخلاص نفوسنا ولا يسمح ان تكون شاهده علينا في يوم الدين اننا سمعنا ولم نعمل وليجعلها الرب بركه لكل الذين يسمعونها في هذا المكان او الذين تنتقل اليهم عن طريقهم صلوا جميعكم يا اخوه لاجلي كي الرب يعين ضعفي لكي ما نتمم هذه الخدمه بسلام اما عن سلسله المحاضرات في هذا العام فقد اخترنا أن تكون سلسلة عن الكنيسة أو على وجه التحديد أو التدقيق العبادة في الكنيسة الأرثوذكسية فالعبادة هي الصلة التي تربطنا بالله أو العبادة كما سوف نتكلم هي تعبير عن مكنونات نفوسنا نحو ذاك الذي يعطينا حياة ونفسا وكل شيء والذي به نحيا ونتحرك ونوجد السلسلة سلسلة المحاضرات هذه هي عن العبادة في الكنيسة الأرثوذكسية ونود أن نقف أولا عند كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث العبادة الكنيسة الأرثوذكسية لكي ما نلقي ضوءا على هذا الموضوع الذي نعالجه العبادة ما هو المقصود بكلمة العبادة العبادة من الناحية اللغوية كما هي مدونة في قواميس اللغة تعني الخضوع لله وطاعته وطاعته وخدمته وكل ما يعبر عن هذه التبعيه من سلوك او طقوس او ممارسات خارجيه ومن كلمه العباده ايضا تاتي كلمه عبد وعبيد وعبوديه لله ولا شك أن موضوع العبادة يا أحبائي لهو في غاية الأهمية إذ فيه التعبير العملي عن مشاعر الإنسان وعواطفه نحو الله وليس أدل على ذلك من كلمات السيد المسيح للشيطان في جولته الثالثة والأخيرة في التجربة حينما قال له منتهرا للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد متى أربعة عدد عشرة للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد فالعبادة عبادة خاصة وقاصرة على الله وتوضحها كلمات بولس الرسول بينما كان في جزيرة كريت حينما كان مرسلا مخفورا في أسره الأول إلى روما وكان البحر هائجا عاصفا وتحطمت السفينة وقف بولس الأسير في وسط قوم من الأمميين الوثنيين يقول لهم لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده قائلا لا تخف يا بول الذي أنا له والذي أعبده هذا توضيح لمفهوم العباد كما أنه في موضع آخر يوصي المؤمنين في رمية قائلا لهم غير متكاسلين في الاجتهاد حارين في الروح عابدين الرب فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة دي لمحة عن كلمة العباد طبعا كل السلسلة هتبقى عن العبادة في كنيستنا أو بقدر ما يتسع الوقت وتتسع الفرصة ويتسع الجهد أيضا العبادة سلسلة عن العبادة في الكنيسة الأرثوذكسية ننتقل إلى كلمة كنيسة ما المقصود بكلمة كنيسة كلمة كنيسة بحسب استعمالها في كتاب العهد الجديد لها أكثر من معنى أولا تعني جميع المؤمنين بالمسيح في العالم بأسره ممن يجمعهم إيمان واحد قويم وهي بذلك تعبر عن الوحدة الروحية غير المنظورة بهذا المعنى تدعى جسد المسيح غير المنظور أو جسد المسيح السري دي طبعا حاجة تانية غير الأفخارستيا اللي هي جسد الرب ودمه الأقدسين بولس الرسول في كورنثوس الأولى 12 27 يقول وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا وفي الرسالة إلى أفسس إصحاح 5 وعدد 23 يقول المسيح أيضا رأس الكنيسة والكنيسة بهذا المفهوم لا تقتصر على مؤمني العهد الجديد بل تضم أبرار العهد القديم أيضا منذ آدم فصاعدا ممن ماتوا على رجاء مجيء المسيح وفدائه أولئك الذين انحدر المسيح له المجد إلى الجحيم أو إلى الهاوية وحررهم الأمر الذي يعبر عنه بطرس الرسول في الرسالة الأولى 3 عدد 18 و 19 يقول فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا البار من أجل الأثمة لكي يقربنا إلى الله مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن السجن هنا اللي هو الجحيم أو الهاوية وهو ده نفس تعبير كنيستنا في القداس الإلهي عن المسيح ونزل إلى الجحيم من قبل أو عن طريق إيفولخين عن طريق الصليب يعني بموته على الصليب هذا الأمر وهو أن الكنيسة تشمل أيضا أبرار العهد القديم الذين ماتوا على رجاء مجيء المسيح وفدائه يشير إليه استفانوس بينما كان يدافع ويحاج عن نفسه أمام مجمع الليبرتينيين في سفر الأعمال 7 عدد 38 يقول إيه هذا هو هو اللي هو موسى هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية فالعهد القديم أيضا يشمل كنيسة أو أبراره يؤلفون كنيسة هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء ومع آبائنا كنيسة بتشمل المؤمنين الأبرار القديسين مش بس في العهد الجديد منذ آدم وإلى نهاية العالم هو ده جسد المسيح وأما نقرأ في سفر الرؤيا الرؤيا تتضح أكثر عن هذا المفهوم كنيسة تشمل الكل عهد القديم والعهد الجديد وهي بهذا المعنى ترتفع فوق الزمان وحواجز الجنس واللغة واللون وسائر الفوارق ده أول معنى للكنيسة الكنيسة العامة الكنيسة العامة للمؤمنين المتحدين في الإيمان القوي ده أول معنى ولعل هذا المعنى هو الذي يؤكده قانون الإيمان الذي نردده جميعا نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة بتجمع جميع المؤمنين في العالم كله لكن للأسف الكنيسة دي عدو الخير مزقها إنما إحنا واثقين أن الرب سيجمعها أيضا لأنه أقوى من عدو الخير المعنى الثاني للكنيسة الكنيسة بحسب استخدامها في العهد الجديد تشير إلى المؤمنين المسيحيين الموجودين في مكان ما يعني مدينة أو إقليم إبرشية تحت رعاية أسقف بهذا المعنى ذكرت في العهد الجديد كنائس مختلفة ذكرت كنيسة أورشليم أعمال 11 22 وكنيسة أنطاكيا أعمال 13 واحد وكنيسة سالونيكي سالونيكي الثانية واحد واحد وكنيسة كورنثوس كورنثوس الأولى واحد على اثنين وبنفس هذا المعنى أشار بولس إلى كنائس الأمم رمية 16 5 وكنائس آسيا كورنثوس الأولى 16 عدد 19 أنا بذكر الشواهد بالنسبة للي بيسجله وبالنسبة للي بيكتبه المعنى العام للكنيسة التي تضم المؤمنين في العالم أجمع والكني... المعنى الثاني الكنيسة المحلية الإقليمية ثم يأتي المعنى الثالث للكنيسة بمعنى رعاة الكنيسة رعاة الكنيسة يقول السيد المسيح في متى 18 من 15 إلى 17 إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما إن سمع منك فقد ربحت أخاك وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحد أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار ما يمكن حد يقول طيب كل الكنيسة يقول للمؤمنين الإخوة ولئلا يظن أحد أنه يقصد بكلمة كنيسة هنا المؤمنين من أعضاء تلك الكنيسة أردف بعدها مباشرة الآية اللي بعد دي الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء متى 18 18 وطبعا هذا هو السلطان سلطان الحل والرفض سلطان الكهنوتي المعطى للكهنة وحدهم دون سائر المؤمنين المعنى الرابع للكنيسة يأتي بمعنى المكان نفسه نقرأ عن برنابا وبولس في أعمال 11 26 أنهما اجتمعا لمدة سنة كاملة في الكنيسة بأنطاكيا كنيسة أنطاكيا بنا وتسمية الكنيسة هنا المكان تسميته كنيسة هي من باب تسمية المكان باسم الحال فيه زي مثلا ما نقول على الكنيسة انها بيت الله احنا عنوان السلسلة زي ما قلنا العبادة في الكنيسة الارثوذكسية اتكلمنا عن العبادة اتكلمنا عن كنيسة نتكلم عن كلمة ارثوذكسية يا ترى الكلمة دي سهلة ولا اصعب من اللي فاتوا الكلمة كلمة ارثوذكسية هنا لا يقصد بها اي ناحية او اي معنى جدلي احنا دلوقتي اللي كلمة ارثوذكسية دي مطبوعة في ذهننا ارثوذكسي بروستانتي كاثوليكي مش عارف ايه مطبوعة بناحية جدلية انما كلمة ارثوذكسي من الكلمة اليونانية ومعناها الاستقامة أرثوذكس يعني مستقيم الرأي أو قويم الرأي ولا علاقة لها بالناحية الجدلية في العقيدة كان الإيمان المسيحي يطلق عليه كلمة إيمان أرثوذكسي يعني إيمان مستقيم قبل الكنيسة ما تنشق ويبقى في كنائس مختلفة كما أن الكنيسة أيضا وهذا للتذكير لعلكم تقابلكم هذه الكلمة الكنيسة قبل الانقسام أيضا كان تذكر بأنها كنيسة كاثوليكية كلمة كاثوليكية ليس معناها الكنيسة الكاثوليكية بالمعنى الحالي لكن كلمة كاثوليك أو كاثوليك معناها جامع بيجمع بيضم يونيفرسال فمعنى أرثوذكس يعني قويم كما أن معنى كاثوليك يعني بيجمع كنيسة جامعة نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية جامعة هنا يعني كاثوليك لا علاقة لها بالكنيسة الكاثوليكية بالمفهوم الحالي واحنا بنقول في القبط ان كاثوليك ابوستوليك انك اكليسية الكنيسة الجامعة آه الرسولية وكلمة ارثوذكسية لا ليست قاصرة على سلامة العقيدة أو سلامة الإيمان بل هي تعبر عن أمور أخرى مثلا أرثوذكسية الروحانية أو أرثوذكسية السلوك حاجة قوية ولذلك الأرثوذكسية ليست عقيدة ولكنها روحانية أيضا وهذا ما سنبينه في هذه السلسلة إن أحب الرب وعشنا انما احنا اما نقول ان الكلمة دي لا تعني اي ناحية جدلية لا نعني بذلك ان الايمان او العقيدة منفصلة عن العبادة بل ان العبادة هي تعبير حي عن العقيدة والإيمان وهي دي المصيبة المصيبة اللي الشيطان طلعها في هذه الأونة الأخيرة وأنا بقول مصيبة إن بعض الناس حبوا يخدعوا بعض البسطاء يقولوا إحنا يعني الواحد بس يعرف المسيح بس يعبد المسيح بس ولا داعي للتحزب إلى كنيسة معينة إنما المسيح هو الهدف الكبير خدعة بيخدعوا بيها البسطاء يقولوا لهم ان العقائد المسيحية دي استحدثها رجال الدين رجال الدين المتحزبين اما المسيحية فهي حياة روحية وسلوك روحي وعاطفة في العبادة بس انما الحقيقة ان ده جزء من الحقيقة مش كل الحقيقة كون المسيحية حياة روحية وسلوك روحي وعاطفة في العبادة ده جزء من الحقيقة ده وجه من أوجه الحقيقة وليس كل الحقيقة وليست كل أوجه الحقيقة ولم يحدث أن كانت المسيحية يوما منذ عصر الرسل بلا عقائد ثابتة عندنا شهادة أستاذ متخصص آه في النواحي دهيا واحد اسمه روسون لمبي ليه كتاب قو... آه... كتاب كويس خالص عن تاريخ قوانين الإيمان History of Creed يقول إيه أنا بترجم لكم النص الحرفي لكلمة الراجل ده يخطئ من يظن أو يتصور المؤمن في الكنيسة الأولى بلا التزام بعقائد إيمانية محددة لقد كانت لكنيسة الرسل عقائد إيمانية أساسية محددة صاغتها في قانون إيمان عرف فيما بعد باسم قانون إيمان الرسل وقد حفظ كل راغب في العماد هذا القانون وكان يعلنه لحظة عماده متعهدا بالتمسك به أستاذ ثاني متخصص أيضا في دراسة عصر الرسل اسمه تشارلز جور يقول إن تصوير المسيحية الأولى على أنها مجرد طريق للحياة بدون عقيدة لاهوتية على نحو ما تصورها العظة على الجبل مجموعة نصائح وفضائل ولا شيء غير ذلك أمر ليس فيه إنصاف ولا تؤيده الأسانيد التاريخية لقد وجد منذ البداية إيمان عام واحد كثيرا ما أشار إليه العهد الجديد تحت أسماء مختلفة مرة يسميه التقليد كورنثوس الأولى 11 2 ومرة يسميه صورة التعليم التي تسلمتموها رمية 6 17 ومرة يسميه تعليم الرسل أعمال 2 42 ومرة أخرى يسميه صورة الكلام الصحيح تيموساوس الثانية 1 13 ومرة أخرى يسميه الإيمان المسلم مرة للقديسين في رسالة يهوذا عدد ثلاث ده كله كلام الراجل ولسه اللي جاي وإيمان الكنيسة كما عبر عن ذاته في الحياة والعبادة والغيرة والاستشهاد كان قويا سليما ويشير إلى أن مصدره هو تعليم الرسل وكتاباتهم فإذا الدعوة إلى الله طائفية دعوة خبيثة دعوة خبيثة وهؤلاء يمزقون كنيسة المسيح والعبادة في المفهوم الأرثوذكسي أيها الإخوة تسير وفقا لنظم محددة أو طقوس خاصة وما نقول كلمة طقوس كلمة طقوس هي الكلمة اليونانية تاكسس بالمعنى الكنسي تعني الترتيبات والنظم الروحية التي يجب مراعاتها في العبادة المسيحية العبادة عندنا في المفهوم الأرثوذكسي تسير وفقا لنظم محددة أو طقوس خاصة فما هي حكمة الكنيسة في طقوس العبادة الخاصة هنشوف حاجات كتير القداس كله طقوس حركات الكاهن شمامسة صور ايقونات شموع بخور انوار بنى الكنيسة كل الحاجات دي ان شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل ايه هي حكمة الكنيسة في طقوس العبادة الخاص لازم لازم كده كنيسة ولازم حجاب ولازم ايقونات ولازم ستر هيكل ولازم مذبح هيكل يتبني بطريقة معينة قبل ما اتكلم عاوز اقول ان الاستثناء ليس قاعدة يعني واحد مثلا يسأل يقول لي يعني الكنيسة ايام الرسل كان فيها كنيسة زي كاتدرائية ماري جرجس كده وفيها العمدان وفي- اقول له لا طبعا كنيسة في الوقت ده ما كانتش خدت شكلها ابدا ابدا آه، الكنيسة كانت مضطهدة مطاردة الناس بيصلوا في الكهوف في السراديب زي السراديب بتاعت روما في مغارات الجبال في مكان نائي بعيد وما كانوش يقدروا يعملوا الا كده وكان الصلاة ما هوش الصبح ده كانوا يصلوا ابتداء من منتصف الليل الى قبيل الفجر الضرورة بتحكم عليهم كده لكي يتستروا بجنح الظلام ال- الظلام بتاع الليل يحميهم مختفين بيروحوا يتجمعوا وكل واحد راسه على كفه في أي لحظة يباغتوا ويقتلوا والكنيسة ظلت مضطهدة وتصلي في الخفاء مدة طويلة حتى صدر قانون اللي بيسموه منشور ميلان الذي أصدره الإمبراطور قسطنطين بالسماح للديانة المسيحية أن تمارس نشاطها شأنها في ذلك شأن باقي الديانات الأخرى في أنحاء الإمبراطورية الوثنية واليهودية وإحنا عندنا دليل على أن الكنيسة من سلطانها أن تفعل ذلك فمثلا ال- الشريعة بتاع خروف الفصح زي ما نقراها في سفر الخروف ياكلوا الخروف وهم واقفين نعالهم في رجليهم اوساطهم مشدوده عصيهم في ايديهم وضع تاهب لان اول رسم ل- لخروف الفصح كان في الليله اللي خرجوا فيها من ارض مصر في الضربه العشر لكننا نقرا ان المسيح اكل الفصح وهو متكئ في هو فيما هو متكئ على العشاء المسيح أكله وهو متكئ ولا يوجد نص في العهد القديم كله يغير ذلك التشريع الأول من أن الخروف فصح يؤكل وهم واقفين بال- بالصورة اللي رسمتها لكم إلى أكل وهو وهم متكئون قاعدين كان أمر طبيعي الليلة الأولانية ليلة خروجهم من أرض مصر كانوا ناس مطاردين وبعد كده أما دخلوا أرض كنعان خلاص استقروا ابتدى الوضع يتغير تلقائيا كذلك الكنيسة أيضا وهي مضطهدة مطاردة كانت بتمارس العبادة بتاعتها بصورة ما صو- صورة ما إنما أول ما نالت الراحة وابتدت طلعت من تحت الأرض لفوق الأرض ابتدت تمارس العبادة بتاعتها بطريقة مريحة ظهرت الألحان الطويلة وظهرت الملابس التي آه، تلائم جلال الخدمة وظهرت صلوات أضيفت إلى الصلوات التي كانت تمارس في القداسات في ذلك الوقت لأن كان يدوب ناس يدوب عبارات التقديس بتاع الخبز والخمر وكان يؤكد أيضا على العظة التي تثبت المؤمنين لأن في كثير منهم كانوا لسه حديثي الإيمان كنيسة خدت الراحة ابتدت تمارس نشاطها علانية وابتدت توضب كل حاجة فاكرين الناس لما يجوا مثلا بعض ال- ال- ال- ال- المغرضين يوجهوا لنا السؤال ده مش هنعرف نرد عليه لا هو الرد كده هو الرد كده احنا لغاية دلوقتي احنا بنصلي في مذابح متنقلة في ال- القرى يعني قرية فيها اربع خمس بيوت ابونا مينا الكاهن اللي بيخدم في القرى ممكن تبقى اوضة فوق اوضة علوية اوضة حتة اوضة بالطوب الني بنصلي فيها ومجد الرب بيملأ المكان والناس بيجتمعوا حول جسد المسيح ودمه ده استثناء وإنما الاستثناء لا يمكن أن يكون قاعدة الاستثناء لا يمكن أن يكون قاعدة القاعدة شيء والاستثناء شيء ثاني ففيما يختص بالكنيسة نسبنا من الاستثناءات التي آه، استدعتها أو أوجبتها ظروف معينة مرت بها الكنيسة نسيب الاستثناءات دي ونشوف الكنيسة آه، في ال- الأحوال العادية ما هي حكمة الكنيسة في طقوس العبادة الخاصة التي تمارسها في حكمة ولا ما فيش ما فيش نبطل في حكمة يبقى إذا نقتنع بهذه الحكمة أولا الطقوس كما قلت لكم كلمة طقوس معناها ترتيبات ونظم ترتيبات ونظم معينة إذا قلنا إن في طقوس خارجية يعني معنى كده إن العبادة تسير وفق ترتيبات ونظم معينة ما هو الحكمة ما هي الحكمة في أن تسير العبادة وفق, وفق ترتيبات ونظم معينة في حكمة ولا لا لعله من البديهي أيها الإخوة أنه لكي يرجى النجاح ويكتب التوفيق لأي أمر من الأمور لابد أنه يحتاج إلى الترتيب والنظام احنا بنتعلم النظام من ربنا نفسه اما نبص للطبيعة ونبص للكون نتعلم النظام كيف ان هذا الكون يسير يسير بنظام عجيب ولو اختل هذا النظام جزء على مليون من الثانية ان في حاجات مترتبة على بعض لانهار هذا الكون كله وأصابه الدمار وهذا الأمر إن ال ال الكون بيسير وفق نظام ثابت لا يتغير أبدا اتخذه الله تيون سندا ودليلا على وجود الخالق باعتباره خالقا لهذا الكون عندنا مثل ثاني من خليقة الله الإنسان إنسان مكون من أجهزة عجيبة الجهاز الدوري القلب والشرايين والأوردة الجهاز الهضمي الجهاز التنفسي الجهاز العصبي الجهاز البولي كلمة جهاز كلمة جهاز يعني جهاز مكون من حاجات غاية في الدقة حاجات كبيرة وحاجات أصغر منها وأصغر منها حاجات غاية في الدقة حاجات لا ترى إلا آه، بالميكروسكوبات ولكنها تسير وفق نظام عجيب جدا ساعات أفكر كده والواحد يتأمل وهو نايم حق- نايم كده نايم وحاط راسه وكل الأجهزة دي شغالة كل الأجهزة دي شغالة ومثلا حاجة تقرصه وهو نايم الجهاز العصبي يستشعر يقوم يفتش ويدور إيه، يستيقظ مثلا لإزالة ضرورة عاوز يتبول أو حاجة زي كده يستيقظ في كحة بيكح الجهاز التنفسي بتاعه آه، يعني في شيء هذه الأجهزة كلها تؤثر في بعضها بعضا وترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا وتسير كلها وفق نظام عجيب متناسق بل ان حياة الانسان كلها متوق- متوقفة على حسن زي- سير هذه الاجهزة بعيد عنكم مثلا الكليتين ما اشتغلوش كويس البولينة تزيد والدم معرفش يحصل في ايه وتكون النهاية خاتمة آه، مش كويسة الجهاز الدوري القلب النبضات النبضات بس واحد نبض القلب بتاعه بيختل او بيدي ضربة زيادة ولا معرفش ايه الاعصاب شوفوا اعصاب الانسان اي عضو الاعصاب بتاعته آه، يصيبها شيء من الوهن يتشل على طول تاملوا في الانسان وكيف ان الله نظم هذا الكائن نظاما بديعا بحيث ان في ناس من اللي بيدرسوا المغرورين يفكروا يعني لما يعرفوا حاجة يعني بقوا يا هنا ما هناك بينما في ناس علماء متواضعين حينما يدرسوا بعمق طبيا في حياة الإنسان وفي تكوينه كلما ازدادوا التصاق بالله وإيمان به موضوع موضوع الحبل والولادة بالنسبة للأم بالنسبة للمرأة موضوع عجيب يتحدث فيه الأخصائيين في أمراض النساء حاجة عجيبة عجيبة الإنسان ده أي واحد مننا شوف كان إيه كل ده والخليقة كلها منذ كانت منذ آدم تسير بنظام عجيب
يا بنتي سكتيها او انزلي بيها تحت
لما جبنا سيرة الولاد والأمهات لازم فاصل موسيقي كده ي- عقل الإنسان الجهاز الجبار اللي هنا ده الجهاز الجبار ده اللي هنا ال- الذاكرة بتاعت الإنسان كيف تعي عقل الإنسان عامل زي الدرج اللي مرتب ورقة فوق ورقة فوق واحد يسحب ورقة التانية وراها حاجة غريبة جدا الواحد ساعات يتذكر حاجة ما تكونش في ذهنه أبدا حاجة مر عليها 30 سنة 35 سنة 25 سنة حاجة عجيبة الواحد يبص لا يقفز إلى ذهنه حاجات كان لا يفكر فيها أبدا هذا العقل الإنساني الذي يميز الإنسان عن سائر الكائنات الحية يتألف من قوة وملكات مختلفة لكل منها عمل خاص كل ملكة من ملكات العقل تسير وفقا لقوانين ونظم معينة في التذكر والتفكير والتعليل وبقدر ما تكون المعلومات مرتبة ومنسقة ومنظمة بقدر ما يكون استيعاب العقل بقدر ما تكون المعلومات مرتبة ومنظمة ومنسقة بقدر ما يكون استيعاب العقل لها والانتفاع بها أكثر ويعوزنا القول أيها الإخوة إذا ح- حبينا نتأمل في كل حاجة من الحاجات دي في الإنسان مثلا النظام موجود في المجتمع أي مجتمع يفقد النظام يفقد كيانه نظام نلاقيه في الجيش مثلا الضبط والربط إلى آخره فإذا كان النظام أيها الإخوة شرطا أساسيا في كل شيء وهو الطابع الإلهي الذي كون به هذا الكون فكيف لا تتسم كنيسة الله وهي ملكوته على الأرض بالنظام إزاي؟ وإذا كان النظام واضحا في الطبيعة وهي الخليقة الجامدة فكيف لا يكون في الخليقة الناطقة وإذا كان النظام واضحا ومحسوسا في جسم الإنسان فكيف لا يكون في جسم المسيح أي الكنيسة وإذا كان عقل الإنسان لا يتقبل المعرفة إلا على أساس النظام فمن باب أولى الروح روح الإنسان لا تنفذ فمن باب أولى حقائق الروح فإنها لا تنفذ إلى أعماق الإنسان إلا من خلال النظام فإذا كانت الطقوس الخارجية ترتكز أول ما ترتكز على النظام فإن هذا يتمشى مع طبيعة الكنيسة ومع طريقة الله وقد أبان الله عن ضرورة النظام في كنيسته وشدد على وجوب اتباعه في العهد القديم مثلا أفرز سبط لخدمة الهيكل وخدمة ربنا هو سبط لاوي وحصر الكهنة في بني هارون وقال لهم كده الأجنبي الذي يقترب يقتل ونحن نعلم كيف أن الذين تجاثروا على أعمال الكهنوت في العهد القديم فتحت الأرض فاها وابتلعتهم ولم يترك الحرية لشعبه في طريقة العبادة بل رسم لها نظاما خاصا دقيقا بكل تفصيلاته واحنا درسنا مع بعض خيمة الاجتماع بالتدقيق اقروا كده بالتدقيق بكل تدقيق وقد اوضح الله ذلك ابتداء من اصحاح 21 من سفر الخروج وخصص كل سفر اللاويين وجزء من سفر التثنية لمواصفات العبادة وفي العهد الجديد نرى حرص السيد المسيح له المجد على اتباع النظام فمثلا في معجزة إشباع الآلاف من خمس خبزات وسمكتين نقرأ عنها في لقا تسعة نرى المسيح يأمر بالنظام في الجلوس أجلسوهم فرقا خمسين خمسين وبعدين نراعي حرص المسيح على النظام أيضا في التوزيع أنه أعطى التلاميذ والتلاميذ أعطوا الجموع وقد تكلم السيد المعلمنا بولس الرسول عن النظام في كنيسة الله ووبخ على الفوضى والتشويش فيقول للكورنثيين كورنثوس الأولى 11 22 و 14 عدد 40 أم تستهينون بكنيسة الله ليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب ولما لم تسعفه الكتابة قال في نهاية الأمر وأما الأمور الباقية فعندما أجيء أرتبها كورنثوس الأولى 11 34 ويحذر أهل التالونيكي قائلا ونطلب إليكم أيها الإخوة انذروا الذين بلا ترتيب سالونيكي الأولى 5 14 بل إنه يمنعهم منعا من مخالطة الفوضويين باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التقليد الذي أخذه منا وكلمة التقليد يعني الحاجات المسلمة اتكلمنا قبل كده ان كلمة تقليد في العربي في في تقليد ليها المفهوم الكنسي وفي تقليد يعني محاكاة واحد يقلد واحد في طريقة كلامه في طريقة مشيته في طريقة أكله في أي حاجة دي اسمها محاكاة imitation و imitation أما التقليد بالمفهوم الكنسي فليها كلمة تانية tradition و tradition من الك- الفعل اللاتيني trado to hand over يسلم فالتقليدات هي الاشياء المسلمه الينا او التي سلمت من السلف الى الخلف حاجات بتتسلم بالايد وهنا الرسول يقول ثم نوصيكم ايها الاخوه باسم ربنا يسوع المسيح ان تتجنبوا كل اخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التقليد الذي اخذه منا سالونيك الثانيه ثلاثة ستة فاول نقطه دفعت الكنيسه الى استخدام الطقوس في عبادتها والممارسات الخارجيه التي نراها نقطه النظام مش ال مش ال القداس مثلا النهارده اتعمل بطريقه والجمعه اللي فاتت تتعمل بطريقه تانية والجمعه اللي جايه ان شاء الله يتعمل بطريقه ثالثه وكل يوم زي ابونا بشوي ما يجي على كيفه لا زي لو ابونا بشوي يعمل كده نقول له حيلك دي اول نقطه هي نقطه النظام النقطه الثانيه التي دعت الكنيسه المرتشده بالروح القدس في جميع أعمالها إلى استخدام الطقوس في العبادة أن هذه الممارسات الخارجية التي نسميها طقوس هي تعبير حي عن العقائد الإيمانية العقائد الإيمانية حاجة جوانية حاجة باطنية مشاعر داخلية غير منظورة لو ظلت هكذا لبقيت مخفية ولا ما ولما أمكن نقلها للآخرين فالممارسات الخارجية إذن مبعثها دوافع باطنية فمثلا الإيمان بوجود الله أنا مؤمن جوايا بأن ربنا موجود دي, ح- دي عقيدة لكن اعترافي جهرا بوجود الله هذا امر اخر وعبادتي على هذا الاساس يسمى طقسا الانسان مثلا يؤمن انه بيتناول جسد الرب ودمه لكن لكي تتم الاستحاله استحاله يعني ان هذه الخبز والخمر البسيطين يتحول إلى جسد الرب ودم الأقدسين هناك طقوس كثيرة في القداس للتعبير عن ذلك وهنتكلم إن أحب الرب وعشنا يعني بطريقة مبسطة لطيفة عن كل هذه الأمور النقطة الثالثة أن هذه الممارسات الخارجية في العبادة التي نسميها الطقوس لها فائدتها في نقل الأثر الروحي إلى داخل الإنسان عن طريق الحواس فحواس الإنسان هي أبواب المعرفة كما يقولون زي النوافذ دي مثلا نفتح الشباك يدخل الهواء يدخل الشمس يدخل الدفء وممكن ايضا ايضا يدخل تراب وتدخل رائحه كريهه كده او كده هناك رابطه طبيعيه بين عنصري الانسان الجسد والروح فالإن- فالانفعال النفسي الباطني لابد وان يظهر على الجسم الواحد ابص الواحد اعرف انه فرحان ومبسوط بيبان عليه ابص الواحد اعرف انه متالم في حاجه وجعاه او في حاجه مخوفاه او في حاجه مضايقاه مالك يا فلان يقول لي مفيش حاجه اقول له لا مش ممكن مش ايه عرفت منين باين عليك كذلك تتأثر النفس الداخلية بما يدخل إليها عن طريق الحواس واحنا عندنا الكنيسة بتاعتنا بارعة في هذه الناحية بارعة ناخد مثل لكده أسبوع الآلام حينما تجلل الكنيسة بالسواد تعلق فيها الحاجات قطع من القماش الأسود دليل أن الكنيسة حزينة يقفل الهيكل ولا يقترب أحد منه الألحان الحزيني يوم جمعة الصلبوت بتحاول الكنيسة أنها تجسم آلام المسيح لأن كل ده بيعطي خشوع للإنسان الألحان الحزيني الكهنة وهم يستبدلوا الملابس البيضة المزهبة المزركشة بالمسوح السوداء وبالثياب الحزيني ثياب الحداد كنيسة عجيبة ده سمعت عن آه، الله يرحمه المعلم جرجس سعد ال- ال- بتاع الناي المشهور كان بيخلوه في الإذاعة زمان يضرب على الناي ده معلم كنيسة وكانوا بيقدموا الألحان بتاعته دي باسم ألحان فرعونية مش ألحان قبطية فمرة كان بيضرب لحن أم نجانيس اللي بيتقال يوم الساعة السادسة في الجمعة الكبيرة يوم الجمعة الكبيرة وبعدين في شخص مسلم قابل واحد آه، آه، مسيحي في الشارع وبعدين قال له لقى انه كده مش آه، يعني مضطرب قال له مالك يا فلان قال له انا سايب مراتي عماله تعيط ومركزه في البيت قال له ليه قال له مش عارف كان في الاذاعه قال بيقولوا لحن فرعوني وهي طول ما اللحن ده عمال يتقال وهي عماله تعيط واحدة مش مسيحية مجرد انها تسمع الالحان الجنائزية الالحان الحزيني بتشدها تتأثر نفس ألحان الألحان بتاعت التجنيز بتاع الناس الموتى المنتقلين بتشد الإنسان الإيقونات اللي في الكنيسة وقدامها الشموع وبتحط الشموع امام الايقونات لكي تعبر الكنيسه عن ان هؤلاء القديسين او الشهداء اناروا حياه الاخرين زي الشمعه دي وانهم هم بذلوا ذواتهم زي الشمعه دي ما بتدوب عشان تنور للتانيين شوف المعنى الحلو الجميل الايقونات بتصور الشهداء في مواقف تعذيب تحكم بتقرب إلينا بعض مواقف للسيد المسيح وهو مثلا يقرأ على الباب وهو يحمل خروف في مثل الراعي الصالح وهو يبكي على أورشلي- أورشليم المدينة العاصية أمور كثيرة جدا هذه ال- المنظورات الخارجية تدخل إلى النفس في الداخل مشاعر معينة لو استطاع الإنسان أن يتفهمها لوصل إلى درجة روحية طيبة من الخطأ البين أيها الإخوة أن يتجاهل الإنسان طبيعته فيظن أنه عقل خالص خصوصا دلوقتي الضربة دي موجودة هذه ع- عصر الثقافة والمعرفة بقينا في أواخر القرن العشرين لا الإنسان هو الإنسان الإنسان مش عقل بس ومش روح بس ولكنه عقل وروح وجسد وهو يتأثر بالمحسوسات ده حتى احنا لما الواحد يمسك الجورنال ولا مجلة عاوز عينه على طول تبص للصور لأن الصورة بتدي تأثير مباشر إنما لما أمسك مقالة أقراها من أول كلمة لآخر كلمة عشان أعرف الكاتب عاوز يقول إيه لكن نظرة واحدة للصورة أنا فهمت ثم أن هذه الممارسات الخارجية التي نسميها طقوس إنما تنقل إلى الإنسان حقائق الديانة العالية الحاجة دي معروفة في العلم العلوم فيها نواحي عملية جانب عملي هندسة مثلا لازم يرسم الجغرافيا لازم يرسم خرائط وساعات الخرائط ما بتبقاش كافية بياخدوهم لرحلات للأماكن آه، اللي بي- بيدرسوها لهم التشريح في الطب علم الطبيعة والكيمياء وعلم الأحياء الحيوان والنبات يقوم على أساس الناحية العملية التجريبية كل ده لأن هذه الممارسات العملية إنما تقرب الحقائق العلمية العالية كذلك الأمر في الدين فلا بد من الطقوس الخارجية والصور والإيقونات لتقريب الفضائل وحقائق الديانة العالية إلى الإنسان مثلا آه، اللقان اللي بنعمله يوم خميس العهد وازاي الاباء الكهنه بينحنوا ويغسلوا رجلين الشعب هذا ولا شك يف- يذكرنا بما صنعه المسيح مع تلاميذه من جهه تثبيت الاتضاع عمليا وقال لهم زي ما عملت انا بكم كده اعملوا انتم كمان مع بعض ولما رفض بطرس حياء منه أن المسيح يغسل رجليه قال له إذا ما كنتش تغسل رجليك أنت مالكش نصيب معايا قال له بدل الحكاية كده اغسلني كلي العيب اللي بيحصل في النقط اللي زي دي إنها بتقف عند حد الجسد ودي غلطة الإنسان مفروض ان هذه التأثيرات انا ادخل بيها الى داخلي عشان تح- تحدث تغييرات عميقة في الداخل نقطة ثانية احنا عارفين كل ما الواحد استخدم اكثر من حاسة كل ما كان ذلك مثبتا للمعلومات يعني مثلا بالنسبة للغات الواحد ينصح ان الواحد يقرأ بصوت مسموع ولو امكن القلم وورقة جنب منه اولا هنا بيدرب العين حاسه النظر وهو بيقول بصوت بيدرب حاسه السمع على النطق السليم ايده بتشتغل بي- بيدرب ايده على ال- الهجايه السليمه والخط الواضح في الرياضه في اي ماده من المواد كل ما دربنا اكثر من حاسه من الحواس كل ما كان ده ادعى الى تثبيت المعلومات اكثر واكثر كذلك في الديانه ايضا احنا بندخل الكنيسه بتعمل معانا العمليه دي هي ب- بتدرب حاسه النظر الحاجات اللي بنشوفها بتدرس بتدرب حاسه السمع بالالحان الجميله اللي بنسمعها عشان كده ساعات الالحان لما تبقى نشاز الواحد بيختنق داخليا بتدرب حاسه الشم في البخور اللي الواحد بيشمه الريحه الحلوه نفسه تستريح بل انها تدرب الجسد كله في المطنيات مثلا والسجود جسد كله هذه الترتيبات كلها ايها الاخوه لم تكن عبثا وليست من صنع انسان ولكن روح الله كما هو واضح في الكتب المقدسه هو الذي اعلنها وهو الذي ارشد اليها وكلما كان الانسان عميقا في نظرته آه، رهيفا في سمعه كلما استطاعت المعلومات والجرعات الروحيه التي تقدمها الكنيسه له كلما كانت اكثر فاعليه واكثر فائده العيب كله العيب كله زي ما قلت لكم في الانسان نفسه اللي هو بيمارس الحاجات دي بطريقه آه، جسديه بحته طريقه جسديه بحته على الانسان وهو بيسجد مثلا ان هو عليه انه ينسحق في الداخل والا تبقى حركه جسديه عمليه رياضه لازم الروح تسجد مع الجسد وهي دي النقطه اللي بعد كده دي سادس نقطه ان هذه الممارسات الخارجيه او ما يسمى بالطقوس هي وسيله مناسبه لاشراك الجسد مع الروح في العباده الانسان ما هوش روح بس كما انه ليس عقل فقط ولكنه ايضا جسد وعقل وروح واذا كان على الروح واجب العباده والخضوع لله فعلى الجسد ان يؤدي هذا الواجب ايضا دي كلها مسؤوليه الانسان مسؤوليه الانسان والناس الحقيقه اللي بياخدوا علينا آه، آه، يعني عيوب او يعني يسيبوا الكنيسه ربما وضعوا امامهم امثله آه، يعني مش امثله كويسه اذا الطقس انفصل عن الروح هو بمثابه انفصال الروح عن الجسد يعني نقول حاجة مثلا الألحان اللحن نفسه يتقال لكن فرق ان اللحن ده يتقال بالروح او يتقال من الحنجرة فقط وهناك كلمة لأحد رجال الله يقول إذا فقدنا الروح بدأنا نعبد الله بالحناجر انت نفسك تقدر تحس الفرق بين حاجة طالعة من القلب حاجة ممسوحة بالروح وحاجة بس مجرد أصوات وحناجر بترتفع العيب عيب الإنسان عيب الإنسان في السجود مثلا ممكن الإنسان يسجد ومن كثرة السجود ممكن يبقى له حاجة هنا في الحتة دي من كثرة السجود إنما ده كله يبقى عمل جسدي بحت شوفوا بقى واحد زي داود النبي بيقول له إيه يقول له لصقت بالتراب نفسي فاحيني ككلمتك السجود أمر مسلم به للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد السجود السجود ده مسلم لله إنما لما نيجي نمارس السجود ينبغي أن نمارسه بالروح زي ما قال المسيح في حديثه مع المرأة السامرية الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا سجود الروح إيه جوه إنما ده مش معناه إن الجسد ما يسجدش لا الجسد يسجد الإنسان عبارة عن روح وجسد والواحد أما يسجد كده بالجسد وبالروح قد إيه بتبقى لذة ولذلك الناس اللي بنديهم تدريب في المطنيات السجود لازم يبقى مصحوب بصلوات قصيره عشان يبقى في عملية عبادة وإلا تحولت المطنيات أو السجود إلى عمل جسدي هادي ممكن الإنسان يصلي ويرفع إيديه ولكن شوف المرتل بيقول إليه إليك يا رب رفعت نفسي العينين ترتفع والإيدين ترتفع زي ما قال الرسول بولس أريد أن يصلي الرجال في كل حين في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بلا غضب أو جدال إنما مع الإيدين ومع العينين إليك رفعت عيني سكن السماء النفس عاوزة ترتفع من جوه إليك يا رب رفعت نفسي إلهي عليك توكلت فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي إليك رفعت نفسي ده عمل الإنسان ده عمل الإنسان وعمل الإرادة النفس دي حاجة داخلية تعبير عن المشاعر اللي جوه ده عمل الإنسان العيب مش في العمل الخارجي العيب في الإنسان الذي يمارس هذا ولذا فنحن نوضح هذه النقاط كلها ثم أن هذه الممارسات الخارجية لها فائدة جزيلة بالنسبة للأطفال والجهلاء فالطفل بحكم سنه وإدراكه لا يستطيع تفهم حقائق الديانة العالية وأيضا الإنسان الأمي الجاهل مش كل الناس بيعرفوا آه، يقروا ويكتبوا لا والمسيح أتى لأجل الجميع للعالم وللجاهل للكبير والصغير مش الكل يقدروا يتتبعوا ولذا فإن هذه الممارسات الخارجية أو ما نسميه الطقوس هي وسيلة مناسبة لنقل المعلومات والأحاسيس والتأثيرات إلى نفس الطفل ونفس الرجل الكبير البالغ لكنه عامي أو أمي الطفل مش ممكن ينسى أبدا مش ممكن ينسى أبدا ولذلك فإن كنيستنا لا تحرم الأطفال من الدخول صحيح ان الاطفال بيعملوا شوشرة ساعات لكن لا ينبغي بحال من الاحوال ان نحرم الاطفال انا شفت حاجة في امريكا وعمال افكر من وقتها نفسي انفذها في كنيسة في شيكاغو الكنيسة بتاعتنا اشتروها يعني كانت بتاعة طائفة اخرى واشتروها لقيت أوضة إزاز من فوق لتحت إزاز وطبعا جواها ال ال الأدوات بتاعة الصوت والأم اللي معاها طفل من سكات تدخل في الأوضة دي الأوضة دي في قلب الكنيسة كده الكنيسة مستديرة والأوضة دي عبارة عن حاجة مقطوعة كده من الكنيسة من فوق لتحت للأرض عبارة عن إزاز وطبعا تكييف هواء طبعا التعداد هناك غير هنا والصوت يعني الطفل يصرخ يعيط جوه الازاز ده في صوته ما يطلعش ابدا الام اللي معاها طفل من سكات تروح داخله في ال- الاوضه دي لكن ما اعرفش انا ال- الحكايه دي تنفذ ازاي هنا في الكفور مثلا نقدر ننفذ الحكايه دي عملية حرمان الأطفال من دخول الكنيسة جناية على هؤلاء الأطفال في بعض ال- ال- الكنائس في الخارج مثلا يغدو الأطفال في وقت العبادة وقت القداس يعملوا لهم مدارس أحد يجيبوا لهم آه، آه، فيلم سينمائي يجيب لهم الحاجات زي كده لكن الحاجات دي كلها لا تحل بحال من الأحوال محل آه، ال- العبادة الطبيعية في القداس الإلهي ده الواحد يفتكر حاجات الحاجات بتاعت امبارح الواحد بينساها والحاجات اللي تذكرها وهو طفل مش ممكن ينساها الطفل مش زي ما مفكر عينيه بتلقط ودانه بتسمع والاطفال اكثر حفظا منا ولو قدرنا ان احنا نستخدم المواهب والاستعدادات الموجوده في الاطفال كنا نخلق من الاطفال دول آه، حاجات جباره في اطفال صغيرين بتوع ثلاث سنين حافظين اجزاء كامله من التسبيحه ثلاث سنين غيبي انا طبعا ما بقروش ثلاث سنين حافظين اجزاء كامله من التسبيحه القبطي الطفل يجي يشوف الصور يشوف الشموع ولذلك انتوا بتشوفوا العيال تملي عاوزين يمسكوا شمعه الطفل يحب انه يلبس تونيا وهو صغير ولذلك احنا برضو بنسمح في الكنيسه ان احنا نرسم الاطفال الصغيرين آه، بسلطس مرتب عشان هو الولد يحب يلبس التونيا البيضه كده ويقف بيها ما عندناش مانع يقف كل الحاجات دي بتدخل اليه مشاعر معينه والحاجات دي بتبقى ثابته آه، ثباتا كبيرا التعليم في الصغر كان نقش على الحجر ما بتتنسيش ابدا حاجات الطفوله دي هي